أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعودة مرة أخرى للبرامج التعليمية ومادة الرياضيات آه، حلقة النهاردة استكمالا لحلقة المرة اللي فاتت في الحلقة السابقة اتكلمنا عن نهاية الدالة وعرفنا ازاي نجيب نهاية الدالة عند نقطة باستخدام تعويض أيوه تمام ونطلع الناتج صفر على صفر نحلل البسط والمقام للتخلص من تمام العامل الصفري وإن ما عرفتش تحلل بنعمل حاجة اسمها القسمة المطولة للتخلص من برضه العامل الصفري طب وبعد ده كله نعوض في الناتج عشان يطلع الناتج النهائي بتاعنا طيب خدنا في اخر حلقه المره اللي فاتت سؤال السؤال ده افكركم بيه مره تانية كنت بقول لك اوجد نهايه 5 س اس سالب 3 زائد 2 س اس سالب 1 ناقص 7 على 3 س اس سالب 2 زائد س أس سالب 3 ناقص 4 لما س تقول إلى 1 اوجد نهاية الدالة دي طلبنا إيجاد نهاية الدالة دي س تقول إلى 1 ده كان سؤالنا المرة اللي فاتت النهاردة بقى إن شاء الله هنشوف آه، اللي اتصلوا بينا يا ترى جاوبوا السؤال ده ولا لا واللي جاوب يقول لنا الإجابة بتاعته وفي آخر الحلقة إن شاء الله نقول الإجابة السليمة هنشتغل النهاردة كيف نوجد نهاية الدالة مرة تانية وبيقول لي اوجد نهاية الدوال الأتية خليك معايا اوجد نهاية بص دي الجذر التربيعي لس زائد واحد ناقص واحد على س لما س تقول لي صفر عايز اوجد نهاية الدالة دي اسمع الناس كيف نوجد نهاية الدالة نقوم بإيه؟ تمام بالتعويض نعوض نعوض نعوض أول خطوة التعويض جذر صفر زائد واحد يبقى واحد ناقص واحد على صفر واحد ناقص واحد يبقى صفر وتحت صفر يبقى التعويض طلع كام على كام صفر على صفر لما التعويض يطلع صفر على صفر قلنا نحلل البسط والمقام للتخلص من العامل الصفري نحلل البسط والمقام للتخلص من العامل الصفري يبقى جذر س زائد واحد ناقص واحد على س ازاي نوجد النهايه نعوض ونطلع ناتج صفر على صفر نحلل البسط والمقام جيت احلل ما عرفتش اللي مانعني من التحليل السين مستخبيه مني تحت الجذر لازم اخلص من الجذر ده نخلص منه ازاي نخلص منه ازاي ونسمع مين اللي هيجاوب معانا ومعانا طه من الشرقيه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة ازيك يا طه الله الحمد لله آه، علمي ولا ادبي ايه علمي ولا ادب ان شاء الله
انا مش سامع انت ون... لا اله الا الله ها الصوت كده كويس الناتج اللي هو 17 على 9 طيب الناتج طه قال لنا الناتج هيطلع 17 على 9 طه من الشرقية اسمك طه ايه؟
طه محمد طه محمد طه محمد من شرقية من الشرقية قال لي الناتج 17 على 9 دي اجابتك اخر الحلقة هقول لك صح ولا غلط خليك بقى معايا هنا اهو اوجد نهاية الدالة اوجد نهاية الدالة تابعت المثال ده؟ نشوف من الاول اوجد نهاية الدالة دي التعويض طلع كام على كام يا طه؟
صفر على صفر صفر على هضرب في صفر المرافق اللي هو جذر س زائد واحد زائد واحد هضرب في البسط فوق جذر س زائد واحد
زائد واحد آه.
جذر س زائد واحد زائد واحد طه قال لي لما يكون في عندي جذر تربيعي لازم اخلص من الجذر اضرب في المرافق اللي هو الجذر باللي تحتيه زي ما هو واللي بعديه زي ما هو والاشاره بدل ما هي سالب تبقى موجب كمل يا طه طيب يبقى هتساوي انها مم.
تقول الى صفر
كمل يبقى جذر يبقى س زائد واحد س زائد واحد الجذر هتتبقى س زائد واحد يبقى ناقص
واحد في واحد ناقص واحد ناقص واحد وتحت في المقام المقدار ينزل زي ما هو اه س في جذر س زائد واحد زائد واحد الواحد يروح مع السالب واحد يتبقى كام في البسط اه س س وفي المقام آه، السين هتشتغل مع السين هيجذر السين زائد واحد زائد واحد س تروح مع السين يتبقى في البسط واحد وفي المقام جذر س زائد واحد زائد واحد لما السين تقول لي صفر نكمل آه يبقى هنعوض بقى يبقى السين لما تقول السين تقول إلى واحد س تقول لي صفر السين تقول إلى صفر يبقى واحد على صفر زائد واحد بصفر صفر آه، زائد واحد صفر زائد بواحد واحد بواحد يبقى جذر واحد بواحد تمام زائد واحد مم. على آه آه، يبقى واحد على اتنين واحد على اتنين يبقى الناتج بتاعنا واحد على اتنين شكرا ليك يا طه ممتاز وشكرا لإجابتك وشكرا لمتابعتك وشكرا لإجابة السؤال بتاع الحلقة اللي فاتت واخر الحلقه تابعنا عشان اخر الحلقه اقول مين اللي جاوب صح في المثال بتاعنا مره تانية عوضنا ولما الناتج طلع صفر على صفر قلنا نحلل البسط والمقام للتخلص من العامل الصفري حللنا البسط والمقام اهو جيت احلل لقيت هنا اهو في البسط مش نافع احلل بسبب وجود الجذر قلت اضرب في المرافق عشان نخلص من الجذر الجذر زي ما هو باللي تحتيه واللي بعديه زي ما هو والاشاره بدل ما يسالب تبقى موجب اللي ضربته فوق اضرب زيه تحت الجذر في الجذر كتير واكتب اللي تحتيه س زائد واحد سالب واحد في موجب واحد بسالب واحد وتحت س مضروبة في المقدار ده كله فوق س وتحت س مضروبة في جذر س زائد واحد زائد واحد بالتالي س تروح مع الس يبقى فوق واحد وتحت جذر س زائد واحد زائد واحد عوضت عن س بصفر طلع الناتج نص يبقى كيف نوجد نهاية الدالة نقوم بالتعويض ولو طلع صفر على صفر نحلل البسط والمقام للتخلص من العامل الصفري عايز الناس تتابع معايا المثال اللي جاي المثال اللي جاي بيقول اوجد نهاية الجذر التربيعي لأربعة زائد س ناقص جذر أربعة ناقص س على 2 س لما س تقول لي صفر تحل معايا كده بقى وركز معايا أول خطوة كالعادة هنعمل إيه بالتعويض نعوض حطيت مكان السين كام صفر يبقى 4 زائد صفر تبقى 4 4 ناقص صفر تبقى 4 على 2 في س اللي هي صفر جذر الأربعة 2 جذر الأربعة 2 2 في صفر بصفر طلع الناتج كام على كام؟ صفر على صفر لما التعويض يطلع صفر على صفر نعمل ايه؟ نحلل البسط والمقام للتخلص من العامل الصفري الجذر زي ما هو جيت احلل ما عرفتش احلل ايه اللي مانعني من التحليل الس مستخبيه تحت الجذر يبقى يجب التخلص من الجذر ضربت في المرافق مرافق يبقى جذر 4 زائد س السالب يبقى موجب الجذر الثاني باللي تحتيه زي ما هو يبقى خد بالك بضرب ازاي الجذر زي ما هو واللي بعديه زي ما هو بس الاشاره اللي ما بينهم بدل ما يسالب تبقى موجب اللي ضربته فوق اضرب زيه تحت نهايه لما س تقول الى صفر الجذر في نفسه يطير الجذر واكتب اللي تحتيه 4 زائد س سالب في موجب بسالب الجذر في نفسه يطير الجذر واكتب اللي تحتيه 4 ناقصين خدت بالك من القوس ده اصل الاول في الاول هيطير الجذر واكتب اللي تحتيه ادي مقدار سالب في موجب بسالب التاني في التاني يطير الجذر واكتب اللي تحتيه ادي المقدار التاني علشان قبليه سالب السالب هيغير اشارات فحطيت القوس علشان انت ما تنساش نيجي للمقام 2 س في جذر 4 زائد س زائد جذر 4 ناقصين نهاية لما س تقول لي صفر 4 زائد س ناقص 4 زائد س على 2 س في جذر 4 زائد س زائد جذر 4 ناقص س الأربعة مع السالب 4 تروح يتبقى لي كام؟ س وس يبقوا 2 س وتحت في المقام 2 س برضه مضروبة في جذر 4 زائد س زائد جذر 4 ناقص س مين راح؟ 2 س مع 2 س يتبقى في البسط كام؟ واحد المقام جذر 4 زائد س زائد جذر 4 ناقص س لما س تقول لي صفر بعد ما طيرت العامل الصفر نعوض عوضت عن الس بصفر يبقى جذر 4 زائد صفر يبقى 4 4 ناقص صفر يبقى 4 جذر الأربعة 2 جذر 4 ب 2 يبقى ناتج كام على كام؟ ربع مسألتنا كلها على بعض تاني خد بالك معايا أهو 4 زائد س ناقص جذر 4 ناقص س على 2 س اول خطوه عندي الس بصفر 4 زائد صفر يبقى 4 4 ناقص صفر يبقى 4 جذر الاربعه 2 وجذر الاربعه 2 يبقى 2 و2 صفر ناقص آه، صفر على صفر لما التعويض يطلع صفر على صفر يبقى نحلل البسط والمقام للتخلص من العامل الصفري جيت احلل ما عرفتش بسبب وجود الجذر قلت اعمل ايه اخلص منه اخلص من الجذر ده ولا ده هضرب في المرافق بتاعهم الجذر زي ما هو باللي تحتيه اللي بعديه زي ما هو باللي تحتيه والإشارة بدل ما هي سالب تبقى موجب واللي ضربته فوق لازم أضربه زيه تحت الجذر في الجذر يطير واكتب اللي تحتيه سالب في موجب بسالب الجذر في الجذر يطير واكتب اللي تحتيه يبقى 4 زائد س سالب يتضرب هنا يبقى سالب 4 موجب س سالب 4 مع موجب 4 راح ويتبقى س وس يبقى 2 س وادي المقام زي ما هو 2 س راح مع 2 س يتبقى فوق واحد وتحت جذر 4 زائد س زائد الجذر 4 ناقص س حطيت مكان الس صفر يبقى 4 وده 4 جذر الأربعة 2 جذر الأربعة 2 يبقى الناتج ربع يبقى كيف نوجد نهاية الدالة نقوم بالتعويض مرة كمان وتابع معايا اوجد نهاية الدالة المثال اللي جاي بيقول فيه اوجد نهاية الجذر التربيعي س تربيع ناقص 3 س زائد 3 ناقص واحد على س تربيع ناقص س لما س تقول لواحد عايز اوجد نهايه الداله دي نشوف بالتعويض حطيت مكان السين واحد يبقى جذر واحد ناقص 3 في واحد بتلاتة زائد 3 ناقص واحد واحد تربيع بواحد ناقص واحد يبقى البسط طلع صفر والمقام طلع صفر طالما التعويض صفر على صفر يبقى نحلل البسط والمقام يلا نحلل نهاية لما س تقول إلى واحد جيت أحلل لقيت الس مستخبية تحت جذر مش هينفع التحليل مش هينفع طب أعمل إيه؟ المقام يتحلل أيوه يتحلل خدت س عامل مشترك يتبقى س ناقص واحد مين العامل الصفر هنا؟ لما س تقول لواحد يبقى العامل الصفر س ناقص واحد موجود في المقام أيوه طب موجود في البسط؟ لا طب ما تحلل البسط مش عارف أحلل إيه اللي منعك؟ الجذر يبقى اخلص من الجذر ازاي بالضرب في المرافق يبقى انا اللي عمال اكد عليه من اول المحاضره من اول حلقتنا النهارده يا جماعه انا بعوض ولو طلع صفر على صفر نحلل مش عارف احلل اللي بيعوقك عن التحليل وجود الجذر فانت بتخلص من الجذر يبقى التخلص من الجذر ده عشان بعد كده تعرف تحلل ادي الجذر زي ما هو هنكتبه والسالب واحد يبقى موجب واحد واللي ضربته فوق اضرب زيه تحت ان الكسر زي الميزان لازم يتوزن يبقى اللي يتضرب فوق يتضرب تحت شوف الناتج معانا س تقول لواحد الجذر في الجذر يطير يبقى س تربيع ناقص 3 س زائد 3 سالب واحد في موجب واحد بسالب واحد والمقام س في س ناقص واحد في الجذر التربيعي س تربيع ناقص 3 س زائد 3 زائد واحد يبقى الجذر في الجذر طار وكتبت اللي تحتيه سالب واحد في موجب واحد بسالب واحد والمقام س في س ناقص واحد في الجذر زي ما هو البسط بقى نجمعه س تربيع سالب 3 س 3 ناقص واحد يبقى 2 نيجي للمقام س في س ناقص واحد في جذر س تربيع ناقص 3 س زائد 3 زائد 1 الحمد لله ربنا كرمنا وخلصنا من الجذر العامل الصفر ظهر في المقام فالمقام مش مضايقني اللي مضايقني البسط ان العامل الصفر لسه ما ظهرش طب نظهره ازاي حلل بقى هنحلل البسط يلا التحليل معايا او نخلي التحليل هنا هو عشان يبان نخليه تحتيه نحلل البسط س تربيع تبقى س وس عددين حصل ضربهم 2 والجمع 3 والإشارات سالبة طب والمقام س في س ناقص 1 في جذر س تربيع ناقص 3 س زائد 3 زائد 1 لما س تقول له 1 ظهر العامل الصفري أيوه س ناقص 1 ظهر فوق وظهر تحت خلصت منه طب واللي اتبقى ده نعمل فيه ايه هنعوض يلا عوض عن السين بواحد يبقى واحد ناقص اتنين يلا عوض عن السين بواحد اوعى تنسى دي اوعى تنسى دي اوعى دي خد بالك منها السين اللي في الاول اللي واخدها مشترك بواحد في القوس اللي اتبقى واحد تربيعه واحد ناقص تلاتة في واحد بتلاتة مش نسيه ما تخافش زائد تلاتة كل ده تحت ايه الجذر زائد واحد بره يبقى البسط فوق بسالب 2 1 ناقص 2 يبقى سالب 1 على دي كده تبقى بواحد وواحد يبقى 2 يبقى الناتج عندنا طلع بكام سالب نص سالب نص طويلة صح يبقى نخلي بالنا من المسألة مرة تانية عوضت طلع صفر على صفر لما عوضت وطلع صفر على صفر قلت أحلل جيت أحلل ما عرفتش أحلل بسبب الجذر طب ما المقام يتحلل كده المقام كويس جدا العامل الصفر ظاهر البسط هو اللي مضايقني مزعلني قوي منه البسط الجذر السين دي مستخبيه مني تحت الجذر فمخلياني مش عارف احللها نمشي الجذر ضربت الجذر ضربته في المرافق وبعد ما ضربت في المرافق كده المقدار نعرف نحلله فلما حللته وظهر العامل الصفري طيرناه واللي اتبقى عوضت فيه طلع الناتج النهائي كده احنا اتكلمنا عن نهاية الدالة عند نقطة باستخدام الضرب في المرافقة نظرية أربعة بقى اللي هناخدها بعد الفاصل
سنعود إن شاء الله حان الآن موعد أذان العصر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول وسلام يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول
عدنا بفضل الله بفضل الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الفاصل هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي نجيب نهاية الدالة باستخدام نظرية أربعة نظرية أربعة اللي بتقول نهاية لما س تقول لألف س أس م ناقص ألف أس م على س أس ن ناقص ألف أس ن خد بالك معايا كام حاجة عندي س تقول لألف س متكررة فوق وتحت ألف فوق وتحت إشارات سالبة الأس اللي فوق ميم اللي جنبه زيه الأس اللي تحت نون اللي جنبه زيه يبقى خمس شروط سينات زي بعض أعداد زي بعض إشارات سالبة الأس اللي فوق زي بعض واللي تحت زي بعض لو الخمسة دول متوفرين في المسألة يبقى الناتج بيساوي ميم على نون قاسم الأسين في ألف اللي هو الأساس ميم ناقص نون أطرح الأسين طب لو قال لي نهاية س أس م ناقص ألف أس م على س ناقص ألف لما س تقول لألف يبقى ميم على واحد في ألف أس ميم ناقص واحد أفهمك جت إزاي هو أنت لما يكون عندك س مش دي س تبقى أس واحد طبعا والألف أس واحد أكيد يبقى السينات زي بعض والأعداد زي بعض والإشارات سالبة الأس اللي فوق ميم اللي جنبه زيه الأس اللي تحت واحد اللي جنبه زيه يبقى الناتج بيساوي اقسم الأسين يبقى ميم على واحد ميم على واحد بميم في ألف أس ميم ناقص واحد وده الناتج بتاعنا يبقى ميم على واحد في ألف أس ميم ناقص واحد ده كده ازاي نجيب نهاية الدالة باستخدام نظرية أربعة خد بالك نظرية أربعة بتقول إيه أي مسألة بالشكل ده يبقى ناتجها يطلع كده يبقى هو بيقول لك طبق القانون اللي تشوفه كده طلع الناتج ده طب يا ترى هتجي لنا المسألة إزاي نشوف كده مع بعض أول مسألة اوجد نهاية يلا الناس اللي بتتابعنا يلا معايا ما تخافش منها نظرية أربعة سهلة جدا بتقول نهاية س أس 5 ناقص 32 على س تكعيب ناقص 8 لما س تقول 2 عايزين نوجد دي اوجد نهاية الدالة دي أول خطوة علشان أجيب النهاية هعمل إيه؟ نعوض ده على طول كده؟ طبعا قلنا كيف نوجد نهاية الدالة نقوم بإيه؟ بالتعويض عوض عن س ب2 يبقى 2 أس 5 ناقص 32 حط مكان السين 2 تبقى 2 أس 3 ناقص 8 اطرح دي على الآلة يطلع البسط بصفر اطرح على الآلة يطلع المقام بصفر يبقى التعويض طلع كام على كام؟ صفر على صفر لما التعويض يطلع صفر على صفر نعمل ايه نحلل البسط والمقام للتخلص من العامل الصفري وانا اقعد احلل اس خمسة اعمل قسمه مطوله تنفع برضه بس طويله قوي قال لك طب ما تستخدم النظريه قلت له ازاي قال لي س اس خمسة كام الرقم ده قلت له 32 قال لي اعمله 2 اس خمسة عرفتها ازاي دي بقى ما احنا عارفين ان ال 32 تتكتب 2 اس خمسة في ناس بتلجأ لطريقه بتاعت زمان يقول لك 32 على الاثنين فيها ال 16 على الاثنين فيها الثمانية على الاثنين فيها الأربعة على الاثنين فيها الاثنين على الاثنين فيها الواحد طلعت خمس اتنينات يبقى اتنين أس خمسة بس أنا عايز أقول لك حركة حلوة قوي بص كده التعويض طلع بكام؟ قلت له صفر معنى كده إني لما طرحت 2 أس 5 ناقص 32 طلع صفر إذا 32 بتساوي كام؟ 2 أس 5 ما هو طالما بيساووا بعض يبقى أكيد الفرق ما بينهم صفر الفرق ما بينهم صفر الاثنين بيساووا بعض يبقى الفرق ما بينهم صفر 2 أس 3 ناقص 8 صفر يبقى ال 8 بتساوي كام 2 أس 3 يبقى انت مش محتاج تقعد تحلل التحليل ده ده كده مش محتاجين واحنا نعرفها على طول هنعرفها ازاي دي مش عايزينها هنعرفها ازاي نقول له س أس 5 ناقص ال 32 دي بتساوي كام 2 أس 5 بعد كده س تكعيب ناقص بدل ال 8 اكتب كام 2 أس 3 النظريه اتطبقت ولا ما تتطبقش نشوف سينات زي بعض فعلا العدد ده 2 اللي فوق 2 زيه واللي تحت 2 زيه تمام والاشاره مالها سالبه الاس اللي فوق 5 والاس اللي تحت 3 الاسس اللي فوق زي بعض واللي تحت زي بعض ده الخمس شروط موجودين بالكامل يبقى شكرا ليك يا تحليل مش عايزينك والناتج بيساوي كام على كام اقسم الاسين 5 على 3 في 2 اس كام بقى اطرح الاسين 5 ناقص 3 يبقى 5 على 3 في 2 أس 2 2 أس 2 ب 4 في 5 ب 20 على الثلاثة يبقى كيف نوجد نهاية الدالة نقوم بالتعويض ولو الناتج طلع صفر على صفر نبقى نحلل وبعد ما نحلل نطبق النظرية طبقت النظرية طلع الناتج بتاعنا 20 على 3 طب ما تيجي نشوفها تاني اوجد نهاية الدالة وشوفها تاني اوجد نهاية الدالة عشان اوجد نهاية الدالة هعمل ايه بص بص هذه المسألة اهو س أس 7 ناقص 128 على س ناقص 2 بالتعويض 2 أس 7 ناقص 128 على 2 ناقص 2 المقام بصفر والبسط على الآلة طلع صفر احسب البسط لوحده والمقام لوحده طالما التعويض طلع صفر على صفر يبقى هنحلل على طول يا راجل هتحلل أس 7 طب أعمل إيه بس يا مستر ما الظروف هنعمل إيه طب طب القسمة المطولة ده هتبقى حاجة صعبة جدا طب إيه الحل الحل طبق نظرية ازاي بقى ده انا عندي س اس 7 والرقم ده اسمه 128 قلت له ما هيتعمل 2 اس 7 قال لي مين اللي قال قلت له اللي فوقيها 128 و2 اس 7 لما طرحتهم من بعض طلع كام صفر انا معايا فلوس مش هقول لك كام لما شلت منهم 128 ما تبقاش معايا حاجة يبقى انا كان معايا كام اكيد 128 يبقى 2 اس 7 دي حطيناها مكان ال 128 وتحت س ناقص 2 يطلع الناتج بتاعنا بيساوي 7 على 1 في 2 أس 7 ناقص 1 يبقى 7 في 2 أس 6 يبقى 7 في 2 أس 6 اللي هي 64 ونشوف الناتج يطلع كام على الآلة يبقى لإيجاد نهاية الدالة نقوم بالتعويض مين هيحل معايا المثال اللي جاي ومعانا خدنا وجه بحري عايزين بقى وجه قبلي يا جماعة ياسمين من أسيوط السلام عليكم وعليكم السلام ياسمين معايا أيوة.
اهلا يا ياسمين علمي ولا ادبي يا ياسمين هم؟
انت علمي ولا ادبي نعم علمي ربنا يوفقك ان شاء الله يا دكتور يلا كده معايا المثال اللي جاي اوجد نهايه س اس 5 ناقص 9 جذر 3 على س تربيع ناقص 3 لما س تقول لجذر 3 عايزين نحل دي يا ياسمين اول خطوه عندنا التعويض ومحدش يهرب منها جذر 3 أس 5 ناقص 9 جذر 3 على جذر 3 تربيع ناقص 3 حطيت مكان كل س جذر 3 البسط حسبته على الآلة طلع صفر والمقام بصفر كده دور انتهى دورك اسمي إيه، دورك انت يا دكتورة س تقول إلى جذر 3 هنعمل ايه ياسمين ياسمين واضح ان الصوت راح طب حاولي بقى حاولي تتصل بينا مرة تانية المسألة بتاعتنا بعد ما عوضت وطلع الناتج صفر على صفر قلنا نطبق النظرية س تقول لي جذر 3 يبقى هنكتب فوق س وتحت س الرقم طبعا س أس كام عندي 5 ناقص التسعة جذر 3 نحللها تبقى كام أس كام زي ما هو بان من التعويض ان التسعة جذر 3 بتتكتب جذر 3 أس 5 وتحت س أس 2 ناقص يعني انا بكتب س اس 5 ناقص اهي وس اس 2 ناقص التلاته بقى تتكتب كام جذر 3 اس 2 يبقى هتلاحظ ان السينات هتبقى زي بعض والارقام تبقى زي بعض والاشارات سالبه الاسس اللي فوق 5 واللي تحت 2 يبقى 5 على 2 في جذر 3 اس 5 ناقص 2 يبقى 5 على 2 في جذر 3 اس 3 ونطلع الناتج بتاعنا من على الآلة ومعانا اتصال تاني للمسألة اللي جاية معانا محمد سعيد من الجيزة السلام عليكم عليكم السلام أحمد سعيد معلش يا أحمد ازيك يا أبو حميد يا ابو حميد نعم معانا معاك يا مستر طيب جاوبت المثال بتاع المره اللي فاتت يا يا احمد نعم في مثال خدناه الحلقه اللي فاتت شفته اه طب جاوبته
انا ممكن ناخد الاسم انا مش واخد بالي من السؤال مش شايفه
طيب ماشي في سؤال لا، كان هتبقى في بالاسم ايه بالاسم المطوله طيب بالاسم المطوله طلع الناتج كام لا ما آه، ما حلتش المسألة أنا مش يعني.
شايف السؤال طيب اوجد بقى المساله اللي جايه دي يلا يا ابو حميد بص معايا س اس 5 زائد 4 جذر 2 على س تربيع ناقص 2 لما س تؤول ل سالب جذر 2 عايزين نحل دي يا ابو حميد شفتها انا اه هنعوض بالجذر اتنين بسالب جذر 2 سالب جذر اتنين بالتعويض سالب جذر 2 اس 5 تطلع صفر على صفر سالب جذر 2 اس 2 طلع البسط بصفر والمقام بصفر يبقى التعويض طلع كام على كام؟
صفر على صفر صفر على صفر يلا
يعني يبقى س اس خمسة زائد سالب جذر اتنين اس خمسة
س اس 5 كمل زائد سالب سالب ايوه جذر اتنين اس خمسة لا سالب جذر 2 اس 5 هعلمك حركه القانون بتاعنا اسمه س صح؟
صح.
والس اس 5 بعديها سالب دي ما فيهاش كلام مم.
الرقم بتاعنا هنجيبه منين؟ احنا عارفين 4 جذر 2 تتحلل تبقى سالب جذر 2 اس 5 قمت كاتب سالب جذر 2 اس 5 يبقى انا كان عندي في الاصل موجب الموجب اتعمل كام في كام؟ سالب في سالب سالب في سالب وتحت س تربيع ناقص الرقم الثاني كان اسمه 2 يتكتب كام؟ سالب جذر آه، 2 سالب جذر اتنين اس اتنين تمام جدا بص يا ابو حميد بقى الحركه دي في المساله اصلا قلنا س تؤول الى سالب جذر 2 كام ده س يبقى لازم فوق س وتحت س كام ده سالب جذر 2 يبقى لازم فوق سالب جذر 2 وتحت سالب جذر 2 والاشاره اللي في الوسط لازم تكون ايه سالبه يا مستر ينفع موجبه لا ما ينفعش طب واحده وواحده لا ما عندناش فصال هما الاثنين سالب الاس اللي فوق خمسة يبقى اللي جنبه زيه والاس اللي تحت اتنين يبقى اللي جنبه زيه يبقى كل اللي انا عملته كان مديني موجب عملته سالب في سالب والسالب اللي فوق اهو نزل طب والاتنين كتبتها سالب جذر اتنين اس اتنين فهمت احنا عملنا ايه؟ احمد ايوه يا مستر يبقى المسألة بتاعتنا سينات زي بعض الرقم سالب جذر 2 نكتبه فوق وتحت والإشارة اللي في الوسط لازم نحط لها سالب يبقى ثلاث شروط مهمة السينات زي بعض والأعداد سالب جذر 2 ده الرقم أهو اسمه سالب جذر 2 يتكتب فوق وتحت وبعد كده الإشارات سالبة الأس اللي فوق خمسة يبقى اللي جنبه زيه والأس اللي تحت 2 يبقى اللي جنبه زيه يبقى الناتج كام على كام؟ يلا يا أبو حميد يبقى ميم ميم على نون اللي هي كام على كام؟
خمسة على اتنين 5 على 2
في سالب جذر اتنين في سالب جذر 2 أس اس خمسة ناقص اتنين 5 ناقص 2 يبقى 5 على 2 في سالب جذر 2 أس 3 يبقى 5 على 2 في سالب جذر 2 أس 3 دي تطلع بسالب 2 جذر 2 على الآلة يبقى الناتج في الآخر سالب 5 جذر 2 أبو حميد عايزك تشوف المثال اللي جاي ومش هتحله لوحدك ماشي في حد هيحل معاك في حد هيحل معاك ونشوف مين اللي هيحل معانا معانا سلمى من الجيزه برضو ايوه يا سلمى السلام عليكم وعليكم السلام متابعه يا سلمى اه يا مستر طب استعدي عشان لو غلطت احمد قاعد مستني بص كده اوجد نهايه ابو حميد احمد راح فين يا جماعه مع حضرتك ايوه اوعى تروح في حته اوعى تهرب اوعى تهرب ماشي.
اوجد نهايه المساله بيقول 2 س اس 7 ناقص 256 على 8 س اس 5 ناقص 256 لما س تؤول الى 2 انا هساعدكم اول خطوه وهعوض 2 في 2 اس 7 ناقص 256 على 8 في 2 اس 5 ناقص 256 طلع البسط بصفر والمقام بصفر البسط بصفر والمقام بصفر وطالما التعويض طلع صفر على صفر يبقى هنطبق النظريه يلا يا سلمى لا يا جماعه نبين لها المساله معلش عايزين المساله تبان عشان الاول يا يشوفوها مستر آه،
اتفضلي
هنطلع الاتنين على تمانية بره نطلع اتنين على تمانية بره عامل مشترك وتوطي لي التلفزيون وطي لي التلفزيون
اوكي آه، وهنشتغل مسألة عادي اتفضلي عادي بقى اللي هنعمل ايه قولي يبقى س اس سبعة س اس 7
آه، ناقص ايوه اتنين أس سبعة يا أحمد يا أحمد يا أحمد
ايوه يا مستر أيوة يا أحمد بتروح فين يا أحمد يا أحمد بتروح فين اهو موجود المقام يا أحمد خدنا 8 عامل مشترك كمل يبقى 2 اس 5 أيوة و2 و2 اس 5 و2 أس 5 سلمى أيوة يا مستر كام على كام هيبقى سبعة على خمسة
في
في اتنين أس أس اتنين تمام 7 ناقص 5 اللي هي 2 أس 2 يبقى 7 على 5 في 4 4 في 7 ب 28 على 5 28 على 5 لا والله يا اولاد انتوا الاثنين ممتازين انتوا الاثنين ممتازين طب بقول لكم ايه بصوا المثال اللي جاي لا طالما انتوا بقى كده يبقى ناخد بقى امثله يا ابو حميد ايوه يا مستر ابو حميد ايوه يا مستر 81 س أس سالب 4 ناقص 1 على س ناقص 3 لما السين تقول لي 3 يلا يا حماده وبالتعويض يا احمد 81 فوق عامل مشترك
طلعت 81 في 3 أس سالب 4 ناقص 1 على 3 ناقص 3 كتبتها بسرعه صفر على صفر التعويض بقى سهل يلا يا ابو حميد نهايه 81 آه، عامل مشترك فوق في ايوه
في سينها سين بتقوم لس- تقول لسالب 3 س تقول لي 3 3 كمل يبقى س نص سالب 4 ناقص آه، سالب 3 أس سالب 4 3 أس سالب 4
3
على على آه، س ناقص 3 زائد آه، سالب 3 أس 3 بس ناقص 3 بس يبقى الناتج يطلع 81 فيه كام على كام سالب 4 على
على واحد على 1 في 3 أس سالب 4 ناقص واحد طرحت الأسس سالب 4 ناقص واحد يبقى 81 في سالب 4 في 3 أس سالب 5 نضربها على الآلة طلعت تطلع بسالب 4 على 3 ممتاز يا أبو حميد ممتازة يا سلمى شكرا لكل بيت... اللي متابعينا وكل اللي بيتصلوا بينا وهنشوف الأمثلة اللي جاية وتابعونا واسمع تاني بص كده المثال اللي جاي اوجد نهاية يا سلام بص المثال اللي جاي اوجد نهاية س أس 5 زائد س أس 3 ناقص 40 على س ناقص 2 لما س تقول ل 2 يا سلمى أيوة يا مستر يلا يا سلمى معايا بالتعويض
آه هنعملهم مسألتين اتنين هنعوض أس- الأول ايوه يبقى 2 أس 5 زي 2 أس 3 ناقص 40 على 2 ناقص 2 طلعت كام على كام صفر على صفر تمام الناتج طلع صفر على صفر يلا بقى حلي هنعمل ايه هنفصل هنعملهم مسألتين نعملهم مسألتين هيبقى س أس 5 س أس 5
آه والناحية التانية س أس 3 س أس 3 والإشارة اللي في الوسط الإشارة الثالثة تبقى موجب
والمقام
المقام هيبقى س ناقص 2 الله عليكي بصوا اتفضل سلمى اتنين.
بصوا سلمى قالت ايه قبل ما تكمل مسألة قالت يا مستر فيه سينين وانا لما بظبط مسألتي بشتغل على سين واحدة طب اشتغل على دي ولا دي خلاص طالما هما الاثنين ما اتفقوش وهما جنب بعض يبقى كل واحد وحده هنفك السالب 40 ايوه
هنفكها آه، سالب 32 وسالب 8 عرفتيها ازاي علشان آه، احنا عايزين 2 اس 2 ف 2 اس 5 ب 32 و2 اس 3 ب 8 طب اعلمك حركة ماشي بص الحركة دي التعويض في البسط طلع كام صفر آه، البسط صفر على صفر البسط صفر والمقام بصفر يبقى البسط بصفر صح آه.
طالما البسط بصفر يبقى ال 40 بتساوي كام
2 اس 5 و2 اس 3 بس كده ولا اقعد افكر كام وكام وكام اس كام يبقى ال 40 اتفكت اهي ده يساوي ده بدليل ان لما طرحتهم طلع الناتج صفر يبقى ال 40 تتفك 2 اس 5 و2 اس 3 3 يبقى 2 اس 5 و2 اس 3 تلاتة.
الله يفتح عليك يا سلمى تابعي معانا عشان هتحلي تاني خليكي معايا ونسمع عبد الرحمن من اسوان السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا عبد الرحمن
عليكم السلام ايوه متابع معانا لله
يا باشمهندس عبد الرحمن وطي صوت التلفاز التلفزيون توطيه وطي الصوت ما تسمعوش خليك متابع معايا من خلال التليفون الو ايوه سامعني كده سامعني كويس تمام الحمد لله طيب يلا خليك بقى معايا ماشي.
عايزين نحل المسألة دي ماشي شفت سلمى عملت فيها ايه اه لما عوضت طلع صفر على صفر قالت فيه سنين نعملهم اتنين وهي بمنتهى البراعه ما شاء الله عليها فكت ال 40 وقالت لي هفكها وحللناها 2 اس 5 و2 اس 3 واتعلمنا كمان نجيبها من هنا يبقى عندي طريقتين يلا عايزين نطلع الناتج اللي على اليمين ده يطلع بكام
هنقول خمسة خمسة اه، في في اتنين 2 اه، أس أربعة اس 5 ناقص 1 4 سلمى هاتي لي الجنب التاني بتاعك ده ايه الجنب التاني ده طلع بكام 3 هيبقى على ثلاثة في اتنين أس اتنين
يبقى اول واحد عبد الرحمن طلعه بكام
خمسة في اتنين اه، خمسة في اتنين أس أربعة يبقى 5 في 16 آه.
زائد سلمى طلعت بكام دي؟
آه ب 12 ب 12 3 في 4 ب 12 5 في 16 ب 80 و3 في 4 ب 12 يبقى الناتج 92 وهو ده الناتج بتاعنا سلمى وعبد الرحمن معانا الجيزه واسوان بص المثال ده مين هيقول لي الاول الاجابه كام وانتوا الاثنين معايا على الخط اوجد نهايه فكره المساله مسالتنا بتقول اوجد نهايه التمرين الاتي المسألة بتقول س أس 30 زائد س أس 20 ناقص 2 على س ناقص 1 لما س تقول له 1 مين قال؟ والتعويض طلع صفر على صفر مين قال؟ صوت الاثنين فين يا جماعة؟
ماشي أنا مش شايف مستر أي يا مستر طب وروهم المسألة تاني وروهم المسألة تاني يلا شوفوا المسألة اهي طلع الحل عندنا كام؟
هنقول أول بالتعويض طلع صفر على صفر صفر على صفر
أي يا مستر واحد أس 30 زائد واحد أس 20 ناقص 2 على واحد ناقص واحد طلع صفر على صفر هسمعك مفاجأة سمعيني يا سلمى قولي
آه هيبقى س أس 30 نهاية لما سين تقول هنعمل له مسألتين هنتعمل مسألتين الأولى
الأولى هتبقى س أس 30 ناقص واحد ناقص واحد
اتنين أس خمسين
زائد آه زائد س أس 20 ناقص واحد
عبد الرحمن المقام يطلع كام؟
المقام أيوه سلمى أي يا مستر المقام المقام هيبقى س ناقص واحد زائد س ناقص واحد
اسمع بقى يا أستاذ عبد الرحمن الكسر عندي بسط ومقام تمام؟
اه في أكتر من س في البسط عبد الرحمن معايا؟
مع مع عندي اكتر من سين في البسط فلازم اوزع اخلي السين دي لوحدها والسين دي لوحدها طب اوزعهم ازاي يبقى كل واحده فيهم مقام هيبقى كام س ناقص واحد يعني رجعها لاصلها طب هقول لك على حاجه عشان ما تنساهاش قول معايا 3 على 7 زائد 2 على 7 يطلع كام
تلاتة على سبعة
هم.
تساوي خمسة على سبعة تمام عبد الرحمن جمع 3 زائد 2 وقال مقامهم 7 فكتب 5 على 7 صح يبقى اذا لما الاقي 3 زائد 2 على 7 افتكر ان دي اصلها 3 على 7 زائد 2 على 7 علشان كده بنقول نقوم بتوزيع البسط على المقام فاهم الحته دي 3 زائد 2 الكل مقامهم 7 ده كان معناها ان في الاصل دي كانت عباره عن 3 على 7 زائد 2 على 7 مظبوط مظبوط يبقى لما يجي المسألة بتاعتي يقول لي س أس 30 زائد س أس 20 وأنا مش عايزهم مع بعض يبقى دي لوحدها ودي لوحدها كل واحدة فيهم مقامها كام؟ س ناقص واحد فعشان كده كتبت س أس 30 س ناقص واحد س أس 20 س ناقص واحد هما الإيه سالب واحد والسالب واحد؟ دول كانوا سالب اتنين اتوزعوا كام وكام؟ سالب واحد وسالب واحد اتفهمت يا عبد الرحمن؟
أزهر.
اللي متابعينا فهموها نشوف بقى ونكمل كمل يا عبد الرحمن الناتج يطلع كام
أه هقول أه أه واحد لا لا هقول أه تلاتين 30 تلاتين على تلاتين ما ده واحد فعلا تلاتين وده اس في- 30 وده واحد فعلا وده اس 20 30 على واحد يبقى 30 في في واحد واحد.
تسعة وعشرين اس 29 على فكره واحد اس اي حاجه بواحد فسمح لك انك ما تكتبوش مش عايز تكتبه خلاص ما تكتبوش زائد كام يا سلمى
هيبقى زائد 20 ايوه آه، في واحد أس 19 اللي هو واحد هيبقى الناتج 50 يبقى الناتج بيساوي 50 ممتازه يا سلمى وطولنا عليكي وشكرا ليكي ممتازه ممتازه ممتازه واسمع صوتك مره تانية في حلقه تانية شكرا يا سلمى عبد الرحمن لسه معايا اه معاك طيب عبد الرحمن عشان انت مشوارك طويل ماشي من أسوان صح؟
اه صح جميلة أسوان الجو عامل إيه هناك دلوقتي؟ أيوه خلي بالك في ناس هنا بتقول تبعنا عندنا ناس هنا هم من أسوان يلا عبد الرحمن اوجد نهاية س أس 10 ناقص 1024 على س تربيع ناقص 5 س زائد 6 سمعني يا باشمهندس أنت إيه الأول علم ولا أدبي؟ عبد الرحمن نعم علم ولا أدبي؟
نعم أنت علمي ولا أدبي؟
يا علمي علمي علوم ولا رياضة إن شاء الله ناوي لا علوم ان شاء الله طب خلاص يلا يا دكتور ان شاء الله بالتعويض عندنا هنعوض في المسألة دي وطلع التعويض بتاعنا 2 أس 10 ناقص 1024 على 2 تربيع ناقص 5 في 2 زائد 6 وبص أنا هساعدك البسط بصفر على الآلة والمقام بصفر ضربناهم على الآلة وخلصنا نحل دي إزاي يا دكتور عبد الرحمن بشرة خير إن شاء الله قول هقول آه، آه، س أس 10 أيوه آه، ناقص 1024 تمام والمقام اه
نعمل إيه في المقام على على س تربيع ناقص 5 س زائد 6 هنعمل فيها إيه هو- آه، هخلي كل واحد لوحديها حلل إزاي آه، س تربيع زائد 3 أيوه وس تربيع آه، ناقص أيوه
5 س زائد 3 طب اسمع دي يا عبد الرحمن لما يبقى في اكتر من سين في البسط نوزع البسط على المقام ماشي دي يعني لو البسط سين اس 5 زائد سين اس 3 ناقص 40 زي المساله اللي فاتت اه اوزع البسط على المقام كل سين لوحدها لكن لما يكون في اكتر من سين في المقام نحلل لا يمكن توزيع المقام على البسط اه يبقى المقام لما يكون فيه اكتر من سين ما يتوزعش يتحلل فاهم الفرق ما بين الاثنين اه اقولها تاني وروني عبد الرحمن كده عشان اشوف وشه بص لي إيه يا عبده انت شايفني اه وانا ان شاء الله شايفك بص كده معايا شايفك مش انت قاعد قدام التلفزيون اهو ها مش انت قاعد قدام التلفزيون قدامي انا شايفك وانت شايفني والكلام man to man بص كده بنقول ايه اول حاجه عندنا لو اكتر من سين في البسط لو اكتر من سين في البسط اوزع البسط على المقام لو اكتر من سين في المقام نحلل المقام يبقى المقام اكتر من سين تتحلل البسط اكتر من سين تتوزع وطبعا تنفع تتحلل بس التوزيع اسهل يبقى تاني البسط اكتر من س نوزعها السين الاولى على المقام كله والسين الثانيه على المقام كله والسين الثالثه على المقام كله طب لو عندي اكتر من س في المقام لا المقام ما يتوزعش امال يعمل ايه نرجع بقى للحل الاصلي خالص نحلل نعمل ايه نحلل يبقى المقام يتحلل المقام نعمل فيه ايه حاجة نحلل يلا نحلل المقام س تربيع تبقى س وس عددين حاصل ضربهم ستة والجمع خمسة يبقى كام في كام؟
2 في 3 اتنين في تلاتة والإشارات مالها؟
ثابت سالبة طلع عندي في المقام قوسين نعمل ايه بقى ناخد البسط مع واحد فيهم انهي واحد العامل الصفري العامل الصفري مين العامل الصفري هنا لما س تقول لي 2 يبقى العامل الصفري س ناقص 2 يبقى البسط بتاعنا اللي هو س اس 10 ناقص 1024 ناخده مع المقام اللي هو س ناقص 2 طب والس ناقص 3 يا مستر يبقى بسطها كام؟ ملهاش بسط يبقى البسط بكام؟ واحد يبقى المسألة عندي اتوزعت جزئين المقام اتحلل خدت البسط مع قوس منهم انهي واحد فيهم العامل الصفري س تقول لي 2 يبقى ناخد س ناقص 2 يبقى البسط مع س ناقص 2 في واحد على س ناقص 3 لما س تقول لي 2 الأولى تتحل بالقانون يلا حل معايا كده بالقانون يا عبده
هتبقى 2 أس س أس 10 ناقص ناقص 2 أس 10
امال الثانيه يا مستر نحلها ازاي بالتعويض المباشر يبقى واحد على واحد على س ناقص 3 على 2 ناقص 3
2 ناقص 3 نطبق النظريه في الجزء الاولاني 10 على 1 في 2 اس 10 ناقص 1 في 1 على سالب 1 نضرب الكلام ده على الاله يطلع سالب 5120 شكرا ليك يا عبد الرحمن واتابعنا ونسمع صوتك مره تانية وتحياتنا لاهل اسوان والاهل مصر كلهم نخلي بالنا من المثال اول مثال قلنا النهارده كان المثال ده واللي جاوب عليه طه من الشرقية وطلعت الإجابة بتاعته صحيحة 100% وطلعت الإجابة فعلا ب 17 على 9 طه من الشرقية جاوب المسألة وقال لي إنها تطلع 17 على 9 ممتاز يا طه وأول واحد اتصل بينا في الحلقة النهاردة وأول واحد جاوب مسألة طيب عايزين نشوف بقى المسألة اللي جاية دي طالب منكم تحلوها والمرة اللي جاية إن شاء الله نشوف مين اللي هيتصل بينا ويقول لنا الإجابة بتاعته ونكتب اسمه ونكرر اسمه ونفضل نقول طول الحلقة إن طه من الشرقية هو اللي جاوب مثال المرة اللي فاتت يا ترى مين اللي هيجاوب المثال اللي هنقوله المرة دي اوجد نهاية المثال بتاعنا بيقول عايزين نوجد نهاية الآتي س أس 5 ناقص 32 على س تكعيب ناقص 2 س لما س تقول لي صفر لما س تقول لي 2 ناقص 4 ناقص 2 س تربيع لما س تقول لي 2 عايزين نوجد نهاية الدالة دي اوجد نهاية الدالة دي س أس 5 ناقص 32 على س تكعيب ناقص 2 س تربيع لما س تقول لي 2 عايز اوجد نهاية الدالة دي يا ترى الناتج بتاعها هيطلع ايه وده اللي هنشوفه ونسمعه من الناس في الحلقة اللي جاية انتهى الوقت بتاعنا وان شاء الله الحلقة اللي جاية هنستعرض مع بعض جزء تاني من الرياضيات للصف الثاني الثانوي تابعونا وحتى نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته